تفرج كربتي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها وعلى كل بلية صرفها وعلى كل أمر يسره وعلى كل قضاء قدره وعلى كل مخلوق كفاه الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المشاهدون الكرام مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الدين والحياة هذه هي الدنيا وهذه هي متاعب الدنيا وهذه هي الاختبارات التي يجعل الله تبارك وتعالى فيه العباد فيها العباد فمن العباد من ينجح ويفوز ومن العباد من يخيب ويخسر رب العالمين سبحانه وتعالى خلق الناس في الدنيا من أجل الاختبار يبتليهم سبحانه وتعالى بتكاليف بأوامر بنواهي يبتليهم رب العالمين سبحانه وتعالى وهو أعلم ماذا سيصنع كل عبد فينا لكن رب العالمين تبارك وتعالى أراد أن يقيم الحجة على عباده أراد أن يقيم الحجة على عباده لأن الله تبارك وتعالى لو أنه خلق كل الناس فجمعهم دون أن ينزلوا إلى الأرض ودون أن يعملوا شيئا فقال لأبي جهل يا أبا جهل اذهب إلى النار يا أبا لهب اذهب إلى النار ربما يقول أبو جهل وأبو لهب ولم يا رب فيقول الرب سبحانه وتعالى لأنكم في سابق علمي وعلمي الذي يحيط بكل شيء هذا الرب سبحانه وتعالى أعلم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا أرسل إليكم أنتم ستكفرون به ولن تطيعوا أمره ولن تطيعوا أوامر الله وستشركون بي لا شك أن أبا جهل سيقول وأبا لهب يا رب نحن ما فعلنا نحن ما أشركنا نحن ما أخطأنا ما جاء نبيك يا رب ورددناه فلماذا حكمت علينا بالنار لكن رب العالمين سبحانه وتعالى أنزل العبادة إلى الأرض وهو أعلم ماذا سيصنع كل واحد منهم ويبتلي الله تبارك وتعالى العباد بنعم ونقم بنعم ونقم ماذا ستصنع عند النعماء وكيف ستكون عند البلاء لا تظن أيها الأخ الفاضل أيتها الأخت الكريمة لا تظن أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق في الدنيا ليرتاح العباد في الدنيا لا منازلنا الحقيقية ليست في الدنيا حياتنا الحقيقية ليست في الدنيا إنما هي في الآخرة بعد حياتنا هذه التي نحياها يموت العبد لو أن الإنسان عمل لهذه الدنيا فقط التي نحن فيها وما عمل لقبر سيدفن فيه ولحشر سيجمع فيه ولحساب ولصراط سيمر عليه ولميزان سيقف عنده لا تتوقف الحياة بعد موتك إنما تبدأ حياة الحساب لا حياة العمل فما يحدث في مصر وفي غير مصر من الفتن من الاختبارات من البلايا هذه سنة الله في الأرض ما عاش عصر من العصور وما عاش مخلوق بغير اختبار الأنبياء اختبروا الأنبياء ابتلاهم رب العالمين وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل الكل مختبر الكل مختبر والله تبارك وتعالى يختبر الجميع سبحانه وتعالى العجيب إن أسوأ ما تسمع وما ترى في هذه الأيام حينما ترى بعض الناس يخيبون ويخسرون نعم يخيبون ويخسرون حينما يتجرؤون على مولاهم والله العظيم لا أبالغ أسوأ ما سمعناه بعد الثورة وإن كان الم- المتجرؤون يعني موجودين في كل زمان لكن أسوأ ما أصبح الإنسان يسمعه يشاهده يراه يقرأه أن يرى جرأة على الله الله العظيم تسمع كده علانية يجلس الواحد مذيع ضيف كائنا من كان إلا من رحم الله وهو يتجرأ على الذي خلقه آه والله العظيم يتجرأ على ملك الملوك ويتجرأ على منهج الملك وشريعة الملك وقانون الملك سبحان الله ما أحلم الله على هؤلاء المتجرئين يعني لو تجرأ شخص على آخر لو تجرأ إنسان على إنسان لكن أن يتجرأ إنسان أن يتجرأ إنسان خلقه رب العالمين على خالقه وعلى مولاه وعلى منهج مولاه وعلى شريعة مولاه لدرجة لدرجة إن بقى المساجد لها مخططات ويحاك لها مؤامرات استنى استنى أنت بتقول إيه؟ معلش سامحني أيوة أنا عارف والله أنا عارف أن المساجد بيوت الله إيه؟ بيوت الله المساجد بيوت الله المساجد أماكن مقدسة تتخيلوا تخ- تخيلوا إن يحدث في المساجد في بيوت الله من أقوام بيقولوا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وفي البطاقة مسلم البطاقة مسلم وبيعمل إيه؟ جوه بيت ربنا بيعمل حاجات ويقول كلاما يا خبر ابيض انا مش مصدق معقول في تاريخ مصر منذ ان دخلها الاسلام الى الان من اول ما فتحها عمرو بن العاص وانقذ وانقذ وحرر النصارى من امثالهم النصارى من امثالهم النصارى وبطريقهم أطلق له حريته وفعل وفعل هذا التاريخ مش المزور التاريخ الحقيقي واعترف بذلك كثيرون العجيبة إن من أول ما دخلها عمرو لغاية دلوقتي مسجد كبير بيت من بيوت الله عامر بذكر الله بيرفع على مأذنته الله أكبر الله أكبر من مين؟ من كل حاجة الله أكبر الله أكبر تتخيلوا يحاصره أفراد منهم منهم من يدين بلا إله إلا الله حصار لمسجد آه وأحد شيوخ المسجد كمان الشيخ الله يحفظه أحمد المحلاوي يقعد له 15 ساعة من صلاة الجمعة قبل بقبيل صلاة الفجر إيه ده؟ طب ومن بعد صلاة الجمعة صلاة العصر في المسجد كانت فين؟ إيه؟ صلاة العصر والحصار ده موجود عصر وصلاة المغرب مغرب وصلاة العشاء صلاة عشاء ايه ده الاذان الاقامه الصلاه دخول الناس للمسجد خروج الناس من المسجد هو ده ما اتكتبش عند الملائكه مش محسوب عند الله هو ده هيتقل ميزان الحسنات ولا هو ده هيقود للجنة في بيت ربنا ويتعمل كده وواحد قال لفظة موجودة على اليوتيوب واحد مصورها له قال لفظة قذف في حد من حدود الله قال احنا هنحرق المسجد ده احنا كنا بنقرأ الكلام ده عن أبرهة الأشرم رايح داخل على الكعبة عشان يهدم بيت الله سبحانه وتعالى معقول ممكن الشيطان يضحك بشخص لغاية ما يقول جت ازاي على اللسان احنا هنحرق المسجد ده تحرق المسجد ده وهل يظن هؤلاء أن المسلمين لا غيرة عندهم لبيوت الله يعني هم بيظنوا أن لا غيرة لبيوت الله تبارك وتعالى ومفيش غيرة على بيوت الله تبارك وتعالى يا سلام الواحد كان نفسه يعمل عملا يلقى به الله نفس الواحد كده وهو بيعمل عمل خير يرضى الله بيه يرضى الله عنه يا سلام وهو بيعمله يقابل ربنا كده أنا عملت كذا يا رب يبقى عمل عملا ده من أشرف الأعمال أن تدافع عن بيت الله وأن نصون بيت الله سبحانه وتعالى سبحان الله في إشاعات إشاعات إشاعات إشاعات لدرجة إن المسألة بعض الناس ظنها إن هي سهلة وممكن تمر عادي وناس قاعدة كده ما هو النهاردة أي أحد قاعد على الفيسبوك مفيش مشكلة ويكتب أي حاجة مفيش مشكلة أنت واخد بالك فالعجيبة كمان إن يا ريت لقينا بقى القنوات والإذاعات والجرايد بيستنكر هذه الجرأة على بيوت الله الجرأة دي على بيوت ربنا يا ريت لقيناهم كده ويبقى عندهم غيرة كده على بيوت ربنا سبحانه وتعالى لا ده في بعض الشباب وبعض الناس كتب كلاما عجيبا قوي بيشعل فتن عارفين بيقول ايه العجيب العجيب بيقول ان فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان الجمعة الجاية في السويس وللشيخ محمد آه، لو جه في السويس احنا هنعمل آه، واتكلم في مش عارف في ايه احنا هنعمل معاه زي ما عمل مع الشيخ المحلاوي طبعا يقينا يقينا هذا الكلام مش شعب السويس ولا اي حد مع الشيخ محمد بقول له الدكتور محمد انا من السويس ناس عماله تتصل طب ايه رايكم بقى واشاعات ان الشيخ مش جاي ايه رايكم الشيخ باذن الله اسال الله تبارك وتعالى ان يبارك فيه ومع انه مريض سبحان الله اسال الله ان يشفيه وان يعافيه الجمعه القادمه دي ينور السويس هينور السويس باذن الله في المسجد المعلن عنه انتوا فك- مفكرين ان المسلمين هيتلاعبوا بيت الله مش هيصونوا بيوت الله ولا يصونوا علماءهم ولا يحفظوا علماءهم لا لا لا لا لا لا, لا. انتوا عارفين ده مسألة كبيرة قوي كبيرة قوي قوي قوي قوي قوي ده انا نفسي اعرف مين اللي بيقول كده مين الافراد دي نفسنا نشوفهم ونشوف كده هل ممكن يقدر احد احد يقدر احد كائنا من كان ان يفعل اي شيء في بيت ربنا المسلمين قاعدين المسلمين قاعدين والموحدين قاعدين والغيرون جل... ممكن دي والله كل واحد تصرف تصرف يسأل عنه بين يدي الله وأنا شايف إن الغيرة ما انعدمتش في قلوبنا لا والله الدين ما ماتش في قلوبنا لا والله تعظيم ربنا ما ماتش في قلوبنا لا صيانة علمائنا وحرمات المساجد ما ماتتش في قلوبنا لا لا ومش لا وبس وما ينفعش اقول ألف ولا مليون لو في أعداد لا ومليار شوفوا بقى الأعداد الكبيرة مش ممكن ده دين ده مقدسات ده عظمة ربنا ده الحاجة اللي احنا بنتمنى بنتمنى بنتمنى بس نلقى الله على عمل هو راضي عنه يا سلام وانا بدافع عن مسجد يا سلام حاجة جميلة قوي فخدني الكلام ده وانا بشوف الادب والاحترام مش الجرأة حتى على ربنا وبيت ربنا وشريعة ربنا وانا بقرأ كده في القرآن وبستمع لأدب آدم عليه السلام وحواء بعدما أكل من الشجرة تأمل الأدب مع الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف قال آدم وحواء كما حكى ربنا سبحانه وتعالى بعد المعصية بص بص ربنا ربنا ظلمنا أنفسنا لم- لم يقول أنت كتبت علينا كده يا رب أنت كتبت علينا إن إحنا ناكل من الشجرة شوف الأدب إحنا إحنا اللي غلطانين أنت أمرتنا يا رب بس إحنا اللي خالفنا إحنا اللي عصينا إحنا اللي وقعنا فيما وقعنا فيه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أقول لك أدب آدم أدب إبراهيم عليه السلام اسمع اسمع بيتأدب مع الله كما حكى الله في القرآن والذي خلقني آه هو اللي خلق سبحانه فهو يهدين والذي هو سبحانه وتعالى يطعمني ويسقين خلقني وهداني وأطعمني وسقاني في من الناس بتتجرأ على مقدساته وعلى بيت الله وعلى دين الله وعلى شرع الله وعلى الله الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين شوفوا العجيبة وال... مع... شوفوا الأدب وإذا مرضت ألا هو في حد بيمرض نفسه أما الذي كتب المرض أيضا هو الله لماذا قال والذي إذا أمرضني أو الذي أمرضني فهو يشفي لا لا لا لا, لا. أنسب المرض مش عايز ينسب الشر لربنا أبدا الخير ينسب لرب... لربنا خلقني وهداني وأطعمني وسقاني لكن في المرض نسبه لنفسه وإذا مرضت شوفوا بقى الأدب في الشفاء قال فهو يشفين مش ده الأدب مش ده الأدب يا جماعة وصلت المسألة لجرأة على الله وعلى بيوت الله وعلى شريعة الله وعلى منهج الله عيسى عليه السلام لما ربنا يوم القيامة هيقول له أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله كم ممكن يحكي ربنا عنه إن هو يقول لم أقل وخلصت لا اسمعوا شوفوا الأدب شوفوا أدب عيسى عليه السلام مع ربنا قال سبحانك أنت منزه أنك تكون بشر أنت لست بشرا يا رب لست تأكل ولا تشرب ولا تقضي حاجتك كما يفعل البشر قال سبحانك ما يكون لي ده مش ممكن يكون ده مش لي ولا حقي ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته لو أنا قلته فقد علمته شوفوا الأدب مع ربنا تعلم ما في نفسي مش اللي أنا قلته بس تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم لم يقل غفور رحيم لأنه في وقت براءة الله يغضب سبحانه وتعالى على هؤلاء فهو غضب لغضب الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه ولذلك من الأشياء المتعبة جدا في الأوقات اللي احنا فيها والأزمات اللي احنا فيها فين الأدب مع الله ومع شريعة الله لماذا إشعال الفتن لماذا من أجل الدنيا من أجل دنيا زائلة كان نفسي كان نفسي إن ما نشعلش الفتن كان نفسي كل من عاش على أرض هذه البلد وبيحبها صح يعمر ويصلح ويبني وما يفسدش ولا يخرب أنا مش هقول لكم أنا زعلت جدا جدا وحق لكل مسلم يغضب ويزعل من البابا الجديد أول ما جه يا دوب لسه عارفين اتكلم ازاي عن الشريعة الإسلامية سبحان الله مع ان في في المادة الثالثة المادة الثالثة في الدستور اللي مطروح الحالي ان النصارى بتتحاكم الى مبادئ شريعتهم يعني يعني عايز اقول لك بالرغم ان شريعه الله له امان وحفظ عرض وتعالى يا عمي على مدار التاريخ الاسلامي من اول ما فتحها عمرو بن العاص على مدار التاريخ الاسلامي اخبروني كيف عاش النصارى في مصر ما هو الاضطهاد والاستبداد ما ما هي الاذيه ما هو الظلم الذي وجدتموه من شريعه الله وكانت مصر منذ ان فتحها عمرو تحكم بشريعه الله سبحانه وتعالى ليه إشعال الفتن انتوا عايزين تسمعوا هو قال ايه قال على المادة اللي هي فيها تفسير كلمة مبادئ الشريعة دي مادة كارثية اه والله طب نسمعها مع بعض اسمعوها انتوا عشان تعرفوا اسمعها معايا كده نسمعها المادة 220 آه، ممكن أن نسميها مادة كارثية آه، تحول البلد مصر من كونها دولة مدنية عصرية تسعى إلى التقدم إلى شيء آخر تاني أو يعني على الطرف الآخر من هذه المعاني وده أمر إحنا بنرفضه تماماً
طبعا هو قال 220 قبل ما كان تاخد محل اخر اللي هي 219 معقول معقول اول ما تمسك اكبر رجل نصراني واكبر عمه في النصارى في البلد والرغم ان الدستور فيه ان انت تتحكم لمبادئ شريعتك انت تقول كده على الاسلام الإسلام لا يعرف الدولة الدينية بمعناها السياسي اللي كان موجود عند النصارى لا يعرف سكوك غفران ولا بيع جنة ونار ولا يعرف ان هو يقف ضد العلم ولا يعرف انه يقول ان الحاكم ده هو الله ولا نائب عن الإله الكلام اللي كان موجود في أوروبا وأوروبا خرجت عليهم وطلعت الكلمة المشهورة في التاريخ اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس لا عايزين قساوسة ولا ملوك دين الإسلام ده دين عظيم جدا إيه اللي في شريعة الإسلام أنا بسأل سؤال له ولكل نصراني ولأي واحد إيه اللي موجود في شريعة الله ظلما ربنا سبحانه وتعالى بشريعته هل ظلم النصارى قولوا لي قولوا لي يا جماعه هو ربنا سبحانه وتعالى ربنا بشريعته ظلم النصارى ربنا بشريعته هيأخر البلد لورا يعني منهج ربنا يأخر البلد لورا طلع يقول كده طيب الناس الإعلاميين والكلام ده ما علقوش على الكلمة دي ليه ما كانش في غير على الدين وأي واحد يتكلم عن النصارى فتنة طائفية فتنة طائفية فتنة مع إن أسعد أقلية في العالم بتعامل اقول لك على حاجه ده انا بقيت نفسي يعاملوا المسلمين في مصر الاغلبيه نفسي يعاملونا زي النصارى يدونا زي النصارى يعاملونا زيهم تخيل مفيش اقليه في العالم بتقول هقول ايه لماذا اشعال الفتن في مصر العجيبه ان يجي يقول لك اللي بيحصل في المساجد ده عشان في مشايخ بتتكلم في السياسه انا مش عايز بقى اتكلم هل الدين فيه سياسه ولا ما فيهوش سياسه قال لا، يعني المشايخ هي اللي بتتكلم في السياسه والقساوسه ما بيتكلموش في السياسه ومحدش بيتكلم عليهم ولا ممكن ولا ممكن ولا هتسمع ممكن يحدث في كنيسه زي اللي ما حدث في مسجد كده يعني ممكن يحدث كده يعني ممكن واحد يكون نصراني مثلا مقتنع بكلمه نعم والقسيس بيقول لا فيروح قاعد له بقى في الخطبه بتاعته والكلام ده ويروح عاملين الهيجان ده جوه الكنيسه ويحصروا الكنيسه وما يخرجوش القسيس منها ممكن الكلام ده تقول له هو القساوسه بيتكلموا في كده طب تعالوا نسمع مع بعض نشوف اسمعوا كده مع بعض نشوف بيتكلموا ولا لا ان حد يتقاعس عن انه يروح ويشارك بصوته انا هخوفكم اقول لهم في ايه بتقول من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطيئه يعني ضروري في اليوم دوت الناس تتحرك كلها
انا عايز اقول لكم على حاجه اريد ان اقول على شيء عايزك تنتبه ان هو بيقول ايه انا هخوفهم وهقول لهم على ايه خدوا بالكم هخوفكم واقول لكم على ايه وجاب ايه عنده من الانجيل اللي يعرف يعمل حسن يروح عشان ما يبقاش عليه خطيئه والكلام خدوا بالكم مش ده استخدام لايات الانجيل في السياسه ودفع الناس محدش يعني طلع قال زي ما احنا مش عايزين ندخل القرآن الناس اللي هي بتقول كده يعني بتقول مش عايزين ندخل الدين في السياسة لا طب ما هو القسيس ده كان بيتكلم بآية واللي احنا عايزين هخوفهم لا هو مش بيتكلم على حاجة سياسية دلوقتي وانتخابات والناس هتنزل تنتخب مع ان النصارى بيقولوا ما لله دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر هما بيقولوا كده واحنا عندنا الاسلام بنعتقد ان الاسلام دين شامل كامل لكل مناحي الحياه وشؤون الحياه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا يقول لك بس خد بالك هو جاب ايه اه وبيخوفهم بايه في الانجيل اه بس خد بالك بينزهوا الكنائس عن الكلام ده ما بيتكلموش في الكنائس في الكلام ده طب تعالوا نشوف مع بعض بيتكلموا جوه الكنيسه في الحاجات دي ولا لا اسمعوا
آه، التعديلات الدستورية دي في منتهى السوء ومش هتخدم آه، بناء دولة حديثة مدنية بالعكس هتؤدي إلى تكوين دولة دينية إسلامية فإحنا من دورنا وواجبنا إن إحنا نطلع بكل قوة ونقول إيه لا أرجوكم تقولوا لكل أصدقائكم قرايبكم كبير وصغير بعيد وقريب يعني ليكم قرايب في الصعيد قولوا لهم بالتليفونات كله يخرج يوم السبت ويقول لا
قولوا لي انتوا بقى ده جوه الكنيسة وخدوا بالكم ما بيقولش بحيادية ويقول اللي عايز حاجة يقولها تخرجوا وتقولوا لا وبينكروا على شيخ انه حتى لو وجه الناس اشمعنى بتتكلموا على المشايخ وما بتتكلموش على دول حد يقدر يقدر يهين السيس زي ما يتهان المشايخ يا خبر ابيض انتوا سمعتوا بيقول احنا بنركب ولا بنكذب ولا من سياستنا الكذب والافتراء على الناس انا عايزك تسمع جوه الكنيسه وب- وتروحوا وتتصلوا على كل قرايبكم وده واجب لازم تعملوه ليه اصلهم مش عايزين دوله دينيه اسلاميه قال بنفس العباره كده والحلقه متسجله على النت لو عايز ترجعها قال كده مش عايزين دوله دينيه اسلاميه قال كده وانزل وقول لا لا هجيبها لك أصرح من كده كمان اسمع يا عم اسمع
السبت ده عشان آه، بيقولوا في خانتين خانة مزهجرة كده محطوطة من- على اليمين لونها أخضر وخانة سودة زي العمة بتاعتي دي آه، مركونة على جنب دوروا على عمة وعلموا عليها ملكوش دعوة باللون الأخضر أنا بقولها بصراحة شديدة جداً
ايه رأيكم على الصراحة جدا صراحة جدا اهو الدايرة الخضراء دي اللي فيها نعم دي اوعى انما اللي هي الخانة التانية دي اللي ح... بيقول لك حاطينها بعيد مش عارف بعيد فين هي الورقة موجودة حاطينها بعيد فين مش فاهم أنا. وهي لون اللي عاملة زي البتاع اللي هو لابسها العمة دي سودة خد بالك وتنزل بكل صراحة ووضوح ايه رأيكم يا شباب يا موحدين يا مسلمين يا اللي بتقولوا ان في ناس بتتاجر بالدين ما بيتقالش على دول بيتاجروا بالدين ليه ما هو بيوجهوه وبالدين وتنزل وتقول وبعض المشايخ يطلع على الناس يا جماعة انت قلت نعم يا جماعة انت قلت لا ما تعملوش مشاكل مع بعض انتوا في النهاية اخوات انتوا في النهاية ابناء وطن واحد انتوا في النهاية ده المشايخ بتقول كده في من المشايخ بتقول كده خدت بالك وبالرغم من كده حملة شرسة عشان لما بنقول للناس هجمة شرسة على الإسلام يقول لك ده كذابين ده بيفتروا علينا هقول لكم على حاجة عجيبة يعني ما احنا في, في في زمن فتن بقى الق- المسألة لا هي القساوسة بس العجيبة أنا بتعجب مثلا للأستاذ حمدين صباحي أه والله العظيم بتعجب له عارف لا اتعجب له إيه لما لقيت كده جبهة الإنقاذ الوطني خد بالك إنقاذ إنقاذ أنا نفسي تبقى اسم على مسمى والله جبهة الإنقاذ الوطني كان بيتسأل عن عمرو موسى عن أحمد شفيق كان يقول كلام ودلوقتي بيقول كلام انا مش عارف المبادئ بتتغير ليه والكلام بيتغير ليه لا بصوا انا مش عايز اتكلم اسمعوا انتوا بنفسكم وبعدين انتوا احكموا اسمعوا حمدين صباح هيقول ايه دلوقتي انت ليه ضد ترشيح السيد عمرو موسى والفريق احمد شفيق آه، ده آه، لاني ضد اعاده انتاج نظام مبارك بطريقه قاطعه يتحدث عن مرشح آخر وهو السيد عمرو موسى
اتفضل
بسأل رأيك
عمرو موسى يتشارك مع احمد شفيق في انه خدم نظام مبارك وكان جزء منه ويختلف عن احمد شفيق في انه لم يكن لصيقا في اخريات ايامه بهذا النظام تنفيذيا بحكم انه خرج منه لجامعه الدول العربيه لكن انا بعتبر ان السيد عمرو موسى جزء من نظام مبارك الخلاف في الدرجه ما بينه وبين السيد الفريق احمد شفيق مش خلاف في النوع وانا رايي ان الاثنين في شريحتهم السنيه في ثقافتهم لان دول موظفين مش رجال شارع جزء من البيروقراطيه جزء من تلقي الاوامر من مبارك جزء من خدمه نظام مبارك جزء من تسييد سياسات مبارك اما مبارك يسقطوا الشعب المصري في ثوره كان المفروض هم احتراما لانفسهم ولاراده المصريين ما يقدموش نفسهم للشعب المصري تاني للأرضية اللي يقف عليها الآن المرشح عبد المنعم الفتوح إلا أنك آه، نوهت أنه كان عندك استعداد أن أنت تبقى في فريق رئاسي نعم.
مع عبد المنعم الفتوح صحيح هل هذا الاستعداد موجود بالنسبة للمرشح عمرو موسى؟ هل من الممكن أنه حمدين صباحي يبقى في فريق رئاسي آه، معاون مساند مساعد مع عمرو موسى؟
لا غير وارد على الاطلاق عمرو موسى ما انا اقدره وبحترم كل المرشحين حمدين صباحي تعبير عن مشروع وطني للمستقبل حمدين صباحي لن يتعاون مع حد كان جزء في النظام اللي كان حمدين صباحي بيدخل السجن 17 مرة وهذا المرشح قاعد 17 سنة وأكثر جزء من سلطة مبارك مفيش بينا لقاء على أرضية وطنية نهضوية جامعة مفيش بينا لقاء على أرضية وطنية نهضوية جامعة
شفتم مفيش بينا انتاج نظام مبارك وازاي ينزله ده كان جزء من النظام وبياخدوا اوامر هو اتسجن 17 مرة والتاني خدم نظام مبارك اكتر من 17 سنة ومش هيبقى فيه تعاون وبعدين جبهة الانقاذ الوطني ممكن تقولوا لي التفسير قولوا لي انتوا التفسير يا جماعه انا عايز احصل عايز ما انا اقول فقولوا لي اصل دلوقتي احيانا لما بنيجي نتكلم مع الناس الناس بتظن ان احنا بنلفق لحد الناس احيانا تظن والله احنا يا جماعه ما ينفعش نطلع نقول للناس الصدق وبعدين نكذب وبعدين نفتري في غيرنا بيكذب في غيرنا بيفتري في غيرنا بيضلل في غيرنا بيلبس لكن ادينا سمعناك ورأيت بعينك ايه الكلام ده ما هذا التعليق ده وصلت المسألة لأكتر من كده عارفين إيه؟ يعني ادي في تطاول على الشريعة وعلى ربنا وفي ناس بتتكلم من القساوسة وبتوجه وبكل وضوح وكل صراحة ومش عايزين دينية إسلامية ومش عايز لأن ده تأخر و... وتقرأ كمان شوف اللي بيقولوا حمدين صباحي وعمرو موسى انتوا تصدقوا ان الموضوع وصل لغاية الصحابة كمان وتطاول على الصحابة في وسط الأيام دي؟ آه طب نسمع مع بعض كده نسمع وثلاثة مقالة اسمها مصر للخلف در حد سمع حد سمع ان واحد كتب مقالة اتنشرت في الويب اسمها مصر للخلف در در في عهدك يا مبارك واللي ما يعرفش المقاله دي يخش الويب 5 يونيو 2003 ويقراها انا اللي كتبتها كنت انا لوحدي بقى. وانا النهارده لو وقفت لوحدي ضد بلدي هقف لان انا بعتبره ده مبعوث امريكا لكي تستمر مصر خاضعه لامريكا كما هو نظام حسني مبارك بالظبط ولو تقول لي التانيين بيقولوا كده اه ما يقولوا كده يا سلام هو انا ومبارك لما نحب الملوخيه ابقى انا كخه لا مفيش مشكله انا وشارون بنحب الفقده بتاعنا أي مشكلة.
ابقى انا خخه لا يا اخوانا ما تفوقوا حد اشتغل 25 سنه بيقبض من الوكاله الدوليه الممول الرئيسي لها امريكا المؤثر الوحيد في وضع قيادتها امريكا طب احمد طب ما احمد زويل يا دكتور بيقبض من امريكا يا دكتور فاروق الباز واحمد زويل بيقبضوا من امريكا فاروق الباز الباز واحمد زويل بيقبضوا من امريكا ما ما قالوش عاوزين الكليات والعلوم ما قالوش عاوزين نبقى رئيس ام مصر ما دي النقطه بس بيعارضوا برضه لا يا سيد- يا ما- ما- سيبك من المعارضه لعلمك يعني مش عاوز اعلق على الاثنين دول بقول لك فصلت عشان موقفي من العراق وعشان موقفي من كذب كذب ورياء هو خلص الفتره بتاعته يعني التقرير انتوا بتسمعوا عكاذيب بنفهم منك وانا اقول لك كذب التقرير بتاعه كان مع العراق ولا بعض ضد العراق وعندي الفيديو اللي بيقول سنعاملكم بدون تسامح
هو اللي دخل الامريكان انتم محطمين بآلة الاعلام اخوكم ضحوا بكم
اه ده هم قبل ما يجيبوا موضوع الصحابة قالوا جابوا لنا موقف كويس برضه ده ممدوح حمزة مش جبهة الإنقاذ والبرادعي سمعتوا ممدوح حمزة بيقول إيه على البرادعي أنا عايز معلش أخونا محمد البطريق رجع لي موضوع موضوع ممدوح حمزة تاني ده وهو بيتكلم على البرادعي عايزين نشوفه تاني مرة تاني وبيقول إن هو مبعوث أمريكي يا خبر أبيض على- وخد بالك وبقاله 25 سنة وأكتر من- في وكالة ناسا وبياخد مش عارف إيه من أمريكا وده هيعيد نفس النظام تاني بتاع مبارك وبعدين واحد بيكلمه على قضية العراق قبل مسألة بعد مسألة الدكتور أحمد زويل إن هو كمان كان في أمريكا قال بس في فرق إن ده ما طلبش الرئاسة وده طلب الرئاسة وبعدين بيقول له يعني ملوش دعوة هو بمسألة العراق ودخول الأمريكان للعراق قال كذب الإعلام عمل فيك زي ما انتوا سمعتوا كده انما هو معاه فيديوهات بتبين ان البرادعي كان سبب في دخول الكلام ده العراق. ما تيجي نسمع يا جماعه اسمع اسمع بس انا عايزك تسمع عشان ما تقولش ان احنا بنتكلم على حد اسمع يا عم اسمع وشوف باذنك وبعينك اتفضل سمع ان واحد كتب مقاله اتنشرت في الويب اسمها مصر للخلف در للخلف در في عهدك يا مبارك واللي ما يعرفش المقاله دي يخش الويب 5 يونيو 2003 ويقراها انا اللي كتبتها كنت انا لوحدي بقى. وانا النهارده لو وقفت لوحدي ضد بلدي هقف لان انا بعتبره ده مبعوث امريكا لكي تستمر مصر خاضعه لامريكا كما هو نظام حسني مبارك بالظبط ولو تقول لي التانيين بيقولوا كده اه ما يقولوا كده يا سلام هو انا ومبارك لما نحب الملوخيه ابقى انا كخه لا مفيش مشكله انا وشارون بنحب الفقده أي بتاعنا مشكلة.
ابقى انا خخه ده لا يا اخوانا ما تفوقوا حد اشتغل 25 سنه بيقبض من الوكاله الدوليه الممول الرئيسي لها امريكا المؤثر الوحيد في وضع قيادتها امريكا طب ما احمد طب ما احمد زويل يا دكتور بيقبضوا من امريكا يا دكتور فاروق الباز واحمد زويل بيقبضوا من امريكا فاروق الباز الباز واحمد زويل بيقبضوا من امريكا ما ما قالوش عاوزين الكليات والعلوم ما قالوش عاوزين نبقى رئيس ام مصر ما دي النقطه بس بيعارضوا برضه لا يا سيد يا ما- ما- سيبك من المعارضه لعلمك يعني مش عاوز اعلق على الاثنين دول بقول لك فصلت عشان موقفي من العراق وعشان موقفي من كذب كذب ورياء هو خلص الفتره بتاعته يعني التقرير انتوا بتسمعوا أكاذيب بنفهم منك وانا اقول لك كذب التقرير بتاعه كان مع العراق ولا بعض ضد العراق وعندي الفيديو اللي بيقول سنعاملكم بدون تسامح
هو اللي دخل الامريكان انتوا محطمين بآلة الاعلام اخوكم ضحوا بكم
أنا كنت بقول وكالة ناسا لا هي وكالة دولية بتاعة الطاقة الذرية سمعتم ده رأي الدكتور ممدوح حمزة في البلدعي رأي حمدين صباحي في عمرو موسى وأحمد شفيق وبعدين جبهة الإنقاذ إنقاذ الوطني جبهة الإن... ممكن تفسروا لي الكلام ده ممكن تفسروه عايز عايزين نفسر الكلام ده يا جماعة الفتن حوالينا كتير قوي اه ما ربنا بيختبر العباد فتن كبيرة قوي ايه اللي يرضي ربنا وكيف نرضي الله اسأل ضميرك اسأل نفسك واسألي نفسك ازاي ترضي ربنا ازاي نرضي جميعا ربنا سبحانه وتعالى ده وصلت المسألة ان اعلامية زي ما انا اتكلمت كانت بتتكلم في الصحابة وكلام اهي من غير تحقيق واي حاجة اراجيف والكلام ده طب نسمع بتقول ايه في الصحابة احسن حد يقول ان انا بتهمها يعني اسمعوا يا جماعة
زي ما حصل في التاريخ لما عمرو بن العاص أشار على معاوية ابن أبي سفيان لما حصلت لما كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه و- ومعاوية بن أبي سفيان في حالة اقتتال وكاد أن يتغلب علي علي كان معاوية عايز السلطة عمرو بن العاص عل- قال له إيه قال له والله سأدلك على أمر إن قبلوه اختلفوا وإن رفضوه اختلفوا يعني لو قالوا اه تحصل مشكله ويتقسموا ولو قالوا لا تحصل مشكله ويتقسموا وقد كان رفعوا المصاحف على أسنة السيوف فناس تقول لعلي بن ابي طالب لا ما نقدرش ن- نحاربهم فيختلفوا يقولوا ازاي دول- ده احنا اللي بندافع عن كتاب الله مش هم وفي ناس تقول لا يلا ن- ن- نهاجم فيقولوا إز- الخلاف ده هو اللي حصل بعد الاعلان الدستوري الثاني لا اعلان دستوري وابقى اثاره القضاه اختلفوا ان قبلوه اختلفوا لما قبلوا الناس اللي قبلت الاعلان الدستوري كان فيهم ناس بتقول يا جماعه ما ينفعش واللي رفضوه برضه تسببوا في الخلاف لانه هم احد اسباب انه الناس النهارده متشك- متشككه في ان القضاه هم اللي بيشرفوا السبت سأدلكم على أمر إن قبلوه اختلفوا وإن رفضوه اختلفوا هذا اللي حصل بعد القضاء تفتكروا بقى مين معاوية بن أبو- أبي سفيان اللي أدى إلى هذا الموقف المريب السخيف المحرج لكل الأطراف
موقف مريب وسخيف ومحرج لكل الأطراف مين بقى معاوية بن أبي سفيان من الأستاذة منى الشاذلي معاوية بن أبي سفيان كاتب الوحي للرسول صحابي من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل العلماء عمر بن عبد العزيز أفضل ولا معاوية بن أبي سفيان أفضل قال ويحكم تقارنون بين رجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه برجل مع انه عمر بن عبد العزيز الذي اقام العدل في سنتين وكم شهر حكم فيهم الخلافه كتب تاريخ من غير تحقيق ده قطح ده انا بسميه هل هو قطح في مرسي دكتور مرسي ولا قطح في معاويه بن ابي سفيان ولا قطح في عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنا بنصحها تقرأ كويس التاريخ عشان تعرف إن اللي هي قالته ده زور وبهتان أصل هي مش من أهل التحقيق عشان تعرف سند صحيح وسند ضعيف هوفر عليها في كتاب كده اسمه الفتنة بين الصحابة لشيخنا الدكتور محمد حسان نق فيه الصحيح نق فيه الصحيح من الضعيف وبين الفتنة حدثت إذ- إزاي ليبين حقيقة الأمر وعلو مكانة صحابة رسول الله ينفع يتقال كده على معاوية رضي الله عنه وعلى عمرو بن العاص والناس بتستقبل عادي عادي مفيش مشكلة ده صحابة صحابة من صحابة الرسول والله العظيم دي صحابة من صحابة الرسول قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي وتقول لك موقف سخيف ومحرج ومريب ده صحابة لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه لا أقول لكم على حاجة والله الكذب في الإعلام كبير وكتير والافتراءات كتيرة بس نفسي أوريكم موقف عشان الوقت قرب ينتهي نفسي أوريكم موقف بيقولوا على إن الأستاذ خيرت الشاطر كان جايب حارس الحارس ده من حماس خدوا بالكم آه أصل مرسي دلوقتي بيتفق مع حماس وهي كل اللي في دماغه بس حماس عجيب قوي عجيب وجاب حارس من هناك والحارس ده اتصور في الانفاق وكان متصور ومعروف وجايبه عشان يمشي وراه ايه الكلام ده وبعدين انا عايز اقول لكم على حاجه ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون وفي ايه اخرى وانا ربكم فاتقون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا مصري ليبي سعودي فلسطيني سوري أردني طالما تحت لا إله إلا الله أخي أنا منه وهو مني إنما المؤمنون إخوة هذا كلام الله سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم تعالى كده نشوف الأستاذة منى الشاذلي قالت إيه ومين طلع الراجل ده هل هو بالفعل عضو من أعضاء حماس وتصور في النفق وراح غزة وكان عضو وكان ماشي بسلاح ما نسمع عشان تشوفوا موقف بس من مواقف الكذب والافتراء اللي موجود في الإعلام اسمعوا وشوفوا المهندس محمد أنور أنيس يوسف عمار مهندس أجهزة طبية أنا اللي ظهرت النهاردة في الفيديو بتاع الأستاذة صحفية كبيرة محترمة منى الشاذلي وحطوا على وشي دايرة بيضة كده وقعدوا الفيديو مرة واثنين وثلاثة وأربعة وادعوا في الفيديو ان انا اتقبض عليا وان انا بيتحقق معايا دلوقتي تجمع وممسوك معايا سلاح وان انا عضو في كتاب عز الدين القسام وان انا الحارس الشخصي للمهندس خيرت الشاطر وان انا اتصورت قبل كده في الانفاق ومش عارف لقوا عليه صور لنفس الشاب وهو في مجموعات آه، مسلحة بمعنى له صور على الهاتف المحمول بيظهر فيها يحمل أسلحة وسط مجموعات واضح ان هي مش من مصر له صور وهو في الأنفاق ما بين مصر وغزة ولما سئل عن هذه الصور قال في التحقيقات أنه تلقى تدريبات في غزة لاني لم اذهب غزه طيله حياتي قط وعمري ما دخلت نفق وعمري ما عملت حاجه من الحاجات دي كنت موجود في ال في ال- الانتخابات في لجنه الطلبه اللجنه كمراقب لحقوق الانسان اللي حصل ان انا الباشمهندس خالد الشاطر اتعرض لاذيه لفظيه اتعرض لاذيه لفظيه فمبادره شخصيه مني لما لقيته بيحصل معاه كده رحت بدرت مني ورحت وقفت معاه ومشيت معاه عشان خاطر يعني ما يحصلوش حاجه بواقف جنبه في موقف زي ده وكنت اتمنى من الاستاذه الفاضله منى الشاذلي وهي اعلاميه كبيره انها تدقق في الخبر قبل ما تذيعه لان ده بيمس سمعه انسان انا متجوز وعندي ابن وليا اسره كريمه انا اصلا من كفر الشيخ ومقيم في مدينه نصر آه، ده اذاني نفسيا واذى اسرتي وانا هراجع الاخوه المحاميين والقانونيين وانا بحتفظ بحقي في اتخاذ اي اجراء قانوني ضد البرنامج وضد القناه وضد الاعلاميه الفاضله من الشخص
الخبر ده بقى لما اتذاع ومن غير ما حد يسمع كلام اخينا المهندس اللي وضح نفسه ووضح القضيه بيقول ايه الناس بتقول ايه لما خبر زي كده في برنامج مسموع ومرئي ومشاهد وتطلع هي بهذا الافتراء وبهذا الكذب وبهذا التزوير ودينا سمعنا وشفنا العجيبة يا أخي العجيبة يا أختي العجيبة إن إحنا في زمن عجايب صح ناس بتقول كلام حتى يبقى بعض الإعلاميين دول كأن مفيش يعني إيه كأن الكلام بيتنسي كأن الكلام مش موجود يعني مثلا الأستاذ الإعلامي الكبير محمود سعد برضه له موقف عجيب قوي وموقف غريب قبل الثورة وبعد الثورة عمرو أديب قبل الثورة وبعد كل قبل وبعد قبل وبعد أنا نفسي والله تشوفوا كان بيختار مين رئيس وعايز مين رئيس وفيديوهات ألاقيه بيعارض هذه الشخصية طبعا بعد لكن قبل اسمعوا قبل وبعد عشان نعرف بس احنا موجودين في ايه تسمع لمين وما تسمعش لمين تطيع مين وما تطيعش مين تصدق مين وما تصدقش مين تمشي ورا مين وما تمشيش ورا مين عايز ترضي ربنا ولا مش عايز ترضي ربنا كل اللي بيتعمل ده وكل اللي بيتقال في يوم ربنا هيجمع فيه الخلائق أنا هسأل وأنت تسأل وأنت تسألي والكل سيسأل بين يدي الله والسعيد من أسعده الله طب نسمع محمود سعد اسمعوا ديت فيها مشاكل كتير ان عمر سليمان يخش فيها بالظبط انا ومادة 76 لازم نلجوله وبعدين نعدل الدستور ما على مهلنا ما نعدل الدستور لا ما انت دلوقتي هو لو مشي دلوقتي لازم نعمل انتخابات في ظرف 60 يوم لا الكلام ده مش مظبوط يا عمرو دلوقتي لو مسك السيد عمر سليمان الحكم اه كنائب رئيس جمهوريه وتعمل استفتاء خلال 60 يوم بقى هو رئيس الجمهوريه صحيح ما انا بقول لك لا تتخيل انت مش واخد بالك مش واخد بالك مش هيبقى في رئيس جمهوريه اه هيغير الدستور اه اه انت طبعا عندك رئيس جمهوريه ما انت عندك السيد عمر سليمان بقى رئيس الجمهوريه هيدي امر بتغيير الدستور نعدل بقى الدستور زي ما احنا عايزين الدستور مليان مشاكل مليان تناقضات لا احنا عايزين دستور جديد احنا مش عايزين نعدل احنا عايزين يبقى دستور.
يبقى السيد عمر سليمان يعمل له استفتاء يبقى هو رئيس الجمهوريه من ما فيش واحمد استفتاء شفيق رئيس وزراء كويس جدا جدا جدا مش ما فيش واحمد استفتاء شفيق رئيس وزراء كويس جدا جدا جدا مش ما فيش واحمد استفتاء شفيق رئيس وزراء كويس جدا جدا جدا مش ما فيش واحمد استفتاء شفيق رئيس وزراء كويس جدا جدا جدا
كان عايز ال- عمر سليمان يبقى الرئيس ورئيس وزراء آه، الفريق أحمد شفيق كويس جدا جدا جدا وهو اللي رفض يقابله وقال ده عشان الشعب ما كانش عايز والتاني بين عشان الملايين اللي كانت بتتاخد وحب يخفضها وبرضه بيطلعوا وبيتكلموا وبيقولوا وفي ناس ماشية وراهم وبتسمع كلامهم اه والله العظيم ايه رأيكم بقى انا عايز بعد اللي احنا سمعناه ده كله عارفين الشيخ احمد المحلاوي لا هيج ناس ولا اثار ناس عارفين كلامه كان عامل ازاي كان حيادي انت عايز تروح تقول لا قول عايز تقول نعم ماشي بس خد بالك ربنا هيسألك واقيموا الشهادة لله ارضي ضميرك شوف انت وانت بتقول نعم او بتقول لا اعرف ان دي شهادة وانت مسؤول عنها قدام ربنا سبحانه وتعالى سواء قلت نعم او لا محدش يشتري ضميرك ولا حد يؤثر عليك ما قالهاش صراحة زي بعض القساوسة نعم وبالرغم من كده حدث ما حدث هذا الحادث الذي ما كنت أظن أبدا أن يحدث في مصر ولا في مسجد ولا في مسجد حتى من أي كنا ممكن نتوقع ده يحدث في مسجد من المساجد في دولة كافرة مسجد مسلمين بيحاصروا ناس كفرة مثلا عشان خطيب مسلمين وبيضربوا على مسجد وبيشتموا طب نسمع كلام الشيخ أحمد المحلاوي وشوفوا الكلام ده أثار مين وليه الراجل اللي بلغ من العمر يجي 90 سنة يتعمل كده ويتعمل في بيت ربنا كده
أما بعد فأول ما أنبه به موضوع الاستفتاء الاستفتاء دعوة إلى الشهادة أنت مدعو لكي تشهد وأنت مأمور من خلال دينك أن تقيم الشهادة لله وأنت منهي من خلال دينك أن تتخلف عن الشهادة الله يقول عز وجل وأقيموا الشهادة لله ويقول كذلك ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه يعني الاستفتاء واجب ديني وقد تفضل علماء الأزهر ومعهم شيخ الأزهر وأصدروا حكما بهذا ونشروه الاستفتاء فريضة دينية يقولون قل فريضة قومية لا فريضة دينية لأن الله سبحانه وتعالى جعلنا أمة وسطا لنكون شهداء على الناس يعني استخلصنا للشهادة فالشهادة بالنسبة لنا أمر مهم جدا ولذلك فنحن مطلوبون للشهادة هل هذا الدستور يصلح أو لا يصلح وعندما تذهب لكي تدلي بصوتك فأنت حر تختار ما تشاء تقول نعم أو تقول لا ولكن لست حرا أنت حر قبل الناس محدش هيمنعك إذا أردت أن تقول لا لتقول نعم ولا حد هيمنعك إذا أردت أن تقول نعم لتقول لا لكن هناك الله وأقيموا الشهادة لله حذاري أن تجامل بصوتك أولا حذاري أن تنقطع عن الإدلاء بصوتك لأن هذا واجب ديني كما تصلي وكما تصوم تماما بتمام ثانيا حذاري ثم حذاري أن تجامل بصوتك لابد أن يكون صوتك لله وأقيموا الشهادة لله لا تبالي بهؤلاء ولا بهؤلاء أنت تقول ما تستشهد به وحذاري أن تشرك بالله والعياذ بالله هتشرك بالله اه الرسول قال كده قال عدلت شهادة الزور الشرك بالله عز وجل يعني شهادة الزور تساوي الشرك بالله عز وجل يعني الإجابة بنعم وكان الصح لا أو إجابة بلا وكان الصح نعم عدلت الشرك بالله عز وجل هذا أول ما أنبه إليه وأحذر من التقاعس وأحذر كذلك أيضا من أن تجيب بغير ما تعلم أنه الحق
ادي كلام الشيخ احمد المحلاوي تنزل وما تقولش غير اللي يملي عليك ضميرك لانك مسؤول قدام ربنا لانها شهاده هتسال عليها بين يدي الله فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره باذن الله باذن الله باذن الله لن يحدث في مساجدنا هذا مرة أخرى وأنا للمرة الثانية أقول مثل هذا الكلام الذي قيل وأشيع للأسف بين بعض الناس وبعض الناس بتسألني لأن أنا من السويس الشيخ محمد حسن في مشكلة الدكتور محمد حسن في السويس والكلام ده احنا بنعتبر الشيخ حتى مش مش مش من باب التعصب منينا سويسي الشيخ اتربى معانا يتقال كده طب تعالوا اتفرجوا شعب السويس بيحب الشيخ قد ايه مش هقول المسلمين في كل مكان وبيحبوا ربنا قد ايه وبيعظموا المقدسات قد ايه يعظموا بيوت ربنا قد ايه كله هيسأل شوف انت هتعمل ايه وغيرك هيعمل ايه وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحفظ مساجدنا وأن يحفظ علماءنا وأن يبارك لنا فيهم وكل من أراد بإسلامنا وبلدنا ومساجدنا ومشايخنا خير شرا أسأل الله تبارك وتعالى أن ينتقم منا وأن يرينا, يرينا فيه آية سترون يا من أردتم الإفساد في المساجد سترون غيرة المسلمين على مساجدهم وعلى بيوت ربهم وعلى علمائهم ليس من باب التهديد إنما دين نعتقده وندين به الله سبحانه وتعالى وهذا الكلام اليوم قول من هذا الذي ستسول له نفسه أن يتجرأ على بيت من بيوت الله في وسط غيورين على دين الله وعلى بيوت الله وعلى حرمات الله وعلى شريعة الله أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الهدى وأن يوفقنا وإياكم لكل خير وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رضوان ربي مبتغاي وجنتي أدعوك ربي أن تفرج كربتي واجعل حياتي جنة زلاتي واستر بفضلك يا إلهي عيبنا وانصر بجودك يا